الموضوع بعنوان فرح الرب قوتكم بصوا في ناس بتقول ممكن نعيش مع ربنا انما يعني مش لازم الفرح الحقيقة لما يكون الواحد فرحان بيبقى قوي وبيبقى مؤثر وده اللي احنا عاوزين ننشغل بيه دلوقتي ان الفرح قوة روحية مش مجرد حاجة حلوة طبعا كلنا نحب نفرح انما في الحياة الروحية الأقوى هو الشخص الفرحان بربنا ببساطة يعني لما تلاقي واحد دايما مكلضم بس متدين كأنه بيقول لك يا عم البعد عن ربنا أحسن كأنه بيقول لك كده إنما لما تلاقي القريب من ربنا دايما سعيد معناه بيقول لك قرب من ربنا عشان تعيش سعيد فتلاقي إن الفرح رسالة لكل من حولك إذا عرفت تبقى عايش فرحان والفرح بيبان مش محتاج يعني كلام الفرح بيبان الرضا والقناعة والبهجة والكلمة الحلوة والابتسامة علامات الفرح جت الآية دي في نحامية 8 نحامية ده كان له حكاية لذيذة في الوقت ده كان في مشكلة كبيرة عند اليهود إن اليهود مزبيين في بابل بسبب بعدهم عن ربنا ربنا سمح بأيام صعبة عليهم فاتسبوا وكان من وسطهم شاب أو إنسان كويس اسمه نحامية كان وصل إلى مركز ساقي الملك ساقي الملك ده زي كبير اليوران كده حاجة يعني مهمة يعني أو مؤتمن أو أمين سر الملك نحامية كان شخص يهودي متقي لما جاله ناس من أورشليم يحكوا له إن أورشليم خربانة والهيكل محروق ومهدوم صعب عليه جدا وقعد أيام يصلي ويبكي وكانت الحاجة ما فيهاش حل اليهود مزبيين وده أمر عسكري وما فيش حاجة ممكن تتغير إنما شوفوا بقى قوة الصلاة والصوم الراجل ده لما صلى وصام جامد دخل تاني يوم كان عينيه حمرة ووشه كده إيه باين عليه يعني باين عليه إنه بكى كتير فالملك كان بيحبه قال له مالك مالك مكمد الوجه هكذا فيقول الكتاب كلمة غريبة جدا يقول صليت إلى إله السماء وقلت يعني لما تسأل السؤال ده قبل ما يرد رفع قلبه لربنا وقال له يا رب فرصة اديني كلمة أقولها في قلبه في دقيقة قبل ما يرد مجرد صلى بس مش خد جنبه وصلى ده قبل ما يرد قال له صراحة مش قادر أفرح وأنا سامع إن بيت أبويا وأهلي وهيكل اليهود مهدوم وكده قال له انت عاوز ايه قال له نفسي ارجع اعمر طبعا ده كان طلب شبه مستحيل لانه عشان يعمر معناه ممكن يستقل وتبقى دولة داخل دولة ويبقى نظام داخل نظام وتبقى شغلانة بالنسبة للسياسة قال له انا موافق ارجع وخد اللي انت عاوزه وهنا كمان همولك من فلوس الدولة عشان تعمر الهيكل وتعمر بلاد اليهود كانت معجزة ان الملك الوثني يتعاطف بهذه الدرجة ويسمح لنحامية يسيب مركزه وشغله هيطلع طبعا هيغيب كذا سنة لا مش هيغيب يوم ولا اتنين عشان يكرس كل وقته ومجهوده لبناء الهيكل نزل نحامية مع شوية ناس كم ألف كده وابتدى ياخد بقى دعم من كل جهة من أولهم الملك ووصل أورشليم وابتدى يستطلع الأخبار يبتدي يبني السور كانت القضية الأساسية قدامه سور أورشليم لأن لما يبنى السور تبقى يبقى لهم كيان ساعتها يعمروا جوه من بره الاول يحصن نفسه ومن جوه بعد كده يشتغل بالرحم اول ما ابتدى يبني السور العرب والبدو والقبائل المحيطه طبعا قلقوا لان هم مصلحتهم تفضل اورشليم خربانه فابتدوا يبعتوا انذارات ويتريقوا شويه ويحبطوا الناس او يثبطوا العزائم عشان الناس ما تبنيش انما نحاميه كان شديد وايمانه قوي وفضل قدوة قدام كل اللي حواليه فالكل ابتدى يشتغل وعلمهم مبدأ لذيذ قوي قال لهم كل واحد يبني قدام بيته جزء من السور هنحدده له قدام بيته بس فلما كل فلاح من دول ابتدى يشتغل فالسور ابتدى يلزق في بعضه ابتدى يكتمل طلعت بقى المؤامرات وزادت لأن الموضوع ماشي بسرعة فابتدوا يبعتوا للملك بيقولوا له الحق الراجل بتاعك هيتحداك وهيعمل ملك وبتاع طبعا هو بالصلاة والصوم كان كل مؤامرة تبطل طلع السور الناس فرحت جدا وحست بالنعمة إنما الناس بعدت خالص عن الحياة الدينية كان في الوقت ده في واحد عجوز اسمه عذرة ده عذرة ده الكاتب عذرة الكاتب ده كان شخص مهم في التاريخ الكلام ده قبل المسيح بحوالي 450 سنة هو ده اللي جمع العهد القديم التجميع الأساسية فعذرة الكاتب بوصفه كاتب وهم بيعمروا ويصلحوا في الهيكل لقوا النسخة الكاملة من الشريعة فوقف عذرة الكاهن يجمع الشعب بعد ما بنوا السور وبقوا فرحانين وحاسين ان ربنا راضي عنهم فيقول فتح عذرة السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب وعندما فتح وقف كل الشعب وبارك عذرة الرب الاله العظيم واجاب جميع الشعب امين امين وخروا وسجدوا للرب على وجوههم الى الارض واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم وقرأوا في السفر في شريعة الله وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة ونحمية وعزرة واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم لا تنوح شوفوا الناس دول مجرد كانوا يسمعوا الشريعة كانوا يبكوا لأن حاسين كل اللي قالوا ربنا ما بيعملوهوش الشريعة دي بقى اللي هي توراة في الوقت ده فربنا بيقول لازم كذا وكذا وكذا هم طبعا ما بيعملوش حاجة فيسمعوا يبكوا لأن حاسين بقالهم سنين بعد عن ربنا فيسمعوا يبكوا إنما شوفوا بقى الوعي الروحي بتاع القادة نحامية وعذرة واللويين الكبار قالوا لهم لا ما تبكوش ده كويس قوي إن إحنا لقينا الشريعة كويس قوي إن جالنا اليوم اللي نقرأ عليكم الشريعة كويس قوي إن إحنا مجتمعين في بلادنا وفي سور حوالينا ده ربنا ادانا كتير قوي وقالوا الآتي قال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له يعني اللي ما جاش حضر اليوم لأن اليوم هو مقدس لسيدنا ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم طب كويس خليهم يعيطوا شوية أيوة هم عيطوا بس لو ساقوا فيها مش هيعملوا حاجة هم لازم يفرحوا خلي بالكم حتى الحزن الروحي عاوز نوع من الاعتدال عاوز نوع من الإرشاد لأن اللي يستسلم للحزن زيادة ممكن يطفي حماسه للحياة مع ربنا يبقى كئيب ومتعب لنفسه وللي حواليه إنما بدال خطيت الخطوة الأولى في حياتك الروحية ما تفرح افرح إنك لقيت كلمة ربنا ساعات واحد يطلع مؤتمر زي كده ويقول ايه يا ابونا وجعت قلبنا كل الكلام كده خبط ورزع ما بتعملوش ما بتسووش طب ما تشكر ربنا انك طلعت المؤتمر ما تشكر ربنا انك اتناولت ما تشكر ربنا انك سمعت كلمه يعني ليه ما تبصش للحته الحلوه الحمد لله ان احنا خدنا خطوه صحيح لسه كتير طب وماله حتى لو ما عملناش حاجه لسه مش سريعه انما ربنا راضي على كده لانه ابتدينا نخطو خطواتنا الاولى في الحياه المقدسه تعالوا نفرح بربنا وعطيته فرح الرب هو قوتكم هنشوف ازاي الفرح يكون قوة روحية لينا اولا الفرح قوة في الترك يعني ايه يعني الفرحان بربنا قوي وصية الترك عارفين كلكم ان اللي عاوز يمشي مع ربنا لازم يسيب شوية let go في حاجات كده لازم ايه فك ايدك شوية وكانوا دايما يشبهوها يقول لك الطفل الصغير لما يكون ماسك لعبة وعاوز تديله حاجة ما ينفعش تقول له هات اللعبة ما ينفعش يديله فهو يحتاس يلاقي انه عاوز يمسك الاتنين فيضطر يسيب ويمسك هي دايما كده احنا عاملين زي الاطفال في الحتة دي لان ما ينفعش انك انت اقول لك سيب بس سيب ازاي سيب الدنيا ازاي وانت مش ماسك غيرها سيب فلوس سيب مركز سيب ناس لا طبعا مش هسيب انما لما نقول لك خد المسيح خد الملكوت خد السلام خد الفرح خد الامان خد النعمة خد البركة وتحس انك مسكتها فعلا هتلاقي نفسك بتسيب بسهولة عاوز تسيب مركز تسيب تسيب فلوس تسيب مش فارق الحركة دي ما تتعملش غير لما تكون فرحان باللي انت بتمسكه اللعبة الجديدة أجمل من اللعبة القديمة ففرح الفرح يدي قوة في الترك تبان في قصة سمعان بطرس وصيد السمكة بطرس دخل للعمق وسمع كلام المسيح له المجد وما كانش مقتنع لأن البحر ما فيهوش سمك ورمى الشبكة مسكت سمك كتير قوي طبعا كونه معاه سمك كتير قوي بالحجم ده كله بالكمية دي دي جديدة عليه ودي فرحة كبيرة جدا بس هو كان ذكي عرف انه القصة مرتبطة بالمسيح مش بالسمك خلي بالكم الفكرة دي هو ده يوم كبير قوي و- وصفقة العمر والشبكة يعني مت- بتتقطع من كتر السمك إنما هو حسبها في دماغه أنا لو خدت السمك وقعدت أبيع في السوق هقعد لي شهرين ثلاثة من غير شغل باشا إنما لو لزقت للراجل ده هقعد طول عمري باشا لأن هو ده سر البركة هو ده سر الخير كله فأول ما قال له تبقى صياد ناس قال له أه ماشي قال له هتسيب السمك قال له هسيب سيب الشبكة هسيب سيب المركب هسيب سيب البحر هسيب سيب الصيد هسيب سيب كل حاجة قال له هسيب طب ازاي ساب من كتر فرحه بالمسيح من كتر فرحه بالحياة الجديدة من كتر فرحه انه هيشتغل مع ربنا هيش- هيخدم فرحته دي خلت كل حاجة بيسيبها سهلة احنا ليه مش بنسيب لاننا مش فرحانين كفاية لو فرحنا بربنا قوي هنسيب الدنيا بسهولة جدا ومش هنتشعبط فيها أبدا ساعات الواحد يلاقي كده شخص يقول له يقول أنا أنا يا أبونا قفلت الشغل خلاص ليه؟ يقول عاوز أخدم ربنا طيب آه، أقعد أنكش فيه بقى طب مش هتندم؟ طب مش هتقول خسارة؟ طب الفلوس؟ طب العيال؟ طب الأحفاد؟ طيب البنك؟ طيب لحسن؟ طيب والاقي واحد مصر جدا وفرحان جدا بالخطوه دي طب ايه اللي وصله انه كده فرحان بالنعمه من رب قال ده انا من ده انا نفسي مستني اليوم ده اللي افضل ربنا واقدم كل ساعه لربنا البهجه دي بتخليه يسيب بمنتهى القوه في واحد تاني تقول له العشور يعني كانك بتقطع من جلده ليه ما عندوش قوه ترك لانه مش فرحان بربنا مش فرحان انما ده لو فرحان ت- تاخد منه عشرة من عشرة ما يبقاش تعبان تفتكروا المرأة ذات الفلسين لما طلعت الفلسين كانت آه، يعني مقهورة عليهم وحزينة لا كانت فرحانة ليه ما هي كده كده الحكاية ف- فقر إنما ربنا هو اللي شايل الشيلة فهو تديله القرشينات تقول له اصرف انت بقى شيل انت بقى وانا هعرف اصرف الفرح يدي قوة في الترك احنا مش بنسيب الدنيا كفاية لأن احنا مش فرحانين كفاية لكن فرح الرب هو قوتكم عاوز تترك بقوة لازم تفرح تحس ان ربنا ده حاجة كبيرة قوي ويملى عليك حياتك ويغنيك عن كل احتياجاتك ساعتها لما تسيبها تسيب وانت راضي الفرح كمان قوة في التكريس يعني ايه تكريس كلمة كبيرة وفي ال... في الفكر المسيحي كلكم مكرسين مش أنا بس يمكن أكتر مني أنتوا كمان ليه؟ من ساعة ما اتعمدتم اتدشنتم اتدشنتم يعني ايه؟ يعني زيت الميرون مسح حتة حتة من جسمكم عقلكم وقلبكم وعينيكم وايديكم ودماغكم معناها انتم ملك لله قدس للرب انما بعد كده لما ابتدينا نعيش ونكبر ركنا ربنا وبقينا نديله مثلا واحد على مية من التفكير واحد على خمسين واحد على عشرة ده اللي شاطر قوي يعني ال... الله طب بس انت المفروض ملك لربنا انت المفروض مكرس لربنا ولو زودتها شوية تلاقي نفسك بتزود وانت قلقان مش قادر تكرس قلبك وعقلك وحياتك لربنا مش قادر ترمي الرمية الحياة كلها في ايد ربنا ليه لانك مش فرحان إنما لما يكون الواحد فرحان يدخل على التكريس بفرح قصة في العهد القديم جميلة لما كان إيليا ربنا قال له في الجبل انزل وهات أليشع يبقى تلميذ ليك وإيليا ده كان نبي شديد مخيف الرجل الناري فقرب من الحقل اللي كان فيه إليشع إليشع ده راجل غلبان فلاح مش غلبان فقير لكن يعني راجل بسيط شاب بسيط فلاح كان بيشتغل في فدان بقر يسموه يعني يبدو في بقر بيرعى وبقرتين راكبهم كده ايه بيعملوا محرات في الارض او بيشتغل في الارض فكان ليهم حركه كده انه كان بيبقى عليه الرداء ايليا فهو ماشي في الحقل بتاعه رمى الرداء على اليشع دي معناها خد يا ابني شيل الرداء وتعالى ورايا طبعا بالنسبة لهم كون إيليا يختار واحد يشيل الرداء بتاعه يعني هيبقى تلميذه دي بالنسبة للشباب المتدين حاجة كبيرة أوي فإليشع طبعا جري في ديله إليه كانت خطوته سريعة فجري في ديله قال له أودع أهلي قال له مش عاوزك قال له هتروح ت- قال له أودعهم قال له لا وأنا وأنا عاوز أنا طلبت منك حاجة مش عاوز حاجة ففهم إنه إيه هروح أودع أهلي دي ما عجبتش إيليا عارفين أعمل إيه؟ قال له طب دقيقة واحدة جاب البقرتين ذبحهم وجاب الخشب بتاع المحرات عملوا مسبح وحط البقرتين ذبح البقرتين وولع في الخشب وجري ورا إيليا ايه اللي بيعمله ده من فرحه بقى انا هبقى تلميذ ايليا ده انا ربنا اختارني امشي مع الراجل ده الراجل اللي بيكلم ربنا كده وجها لوجه ده ايه العز اللي انا فيه ده قام ذبح البقر وحرق المحرات وولع في كله وما راحش حتى ودع اهله كل ده اسمه ايه فرح التكريس فرحان قوي ان ربنا اختاره يبقى رجل الله صبي رجل الله طبعا ده اللي طلع أليشع النبي بعد كده أليشع النبي اللي حضر إيليا وهو راكب المركبة النارية واللي طلب ضعف روح إيليا واللي شق البحر بعد كده برداء إيليا واللي عمل معجزات ضعف معجزات إيليا البداية كانت كده إنه فرحان بربنا فكرس قلبه حياته لربنا بسهولة جدا في واحد لما يدخل على التكريس بجد يعني كهنوت رهبانة حاجات من دي تلاقيه متردد دايما المترددين نقول له ايه لا ما تروحش طول ما هو متردد يبقى مش ما ينفعش ما ينفعش في التكريس ده التكريس عاوز واحد الدنيا كلها تقول له لا وهو يقول برضه هتكرس ده كانوا زمان ده احنا دلوقتي يعني متدلعين في الزمن بتاعنا كانوا زمان يطلع الشاب يروح دير مثلا في الصحراء يقول عاوز اترهبن يقولوا له اجري يا واد روح ترهبن ده احنا ما بنلمش عيال يقعد على باب الدير بالثلاث اربع ايام ويقول هموت هنا بس م- مش هرجع انا خلاص انا اديت ظهري للدنيا ومش راجع الدنيا ويكونوا بيجربوه دي مشهورة كانت عند الرهبان يسيبوه باليومين ثلاثة لا أكل ولا شرب ويشوفوا مدى حماسه وتعلقه هو فعلا متعلق بالسكة دي ولا لا شاريها حتى النهاية ولا لا فرحان بخدمته وخدمة ربنا للآخر ولا لا إنما آه، ده بقى اللي بيكمل بحكي لكم حكاية مشهورة بتاعت القديس مكاريوس السكندري الحكاية دي كانت إيه الراجل ده كان رئيس دير وكان راجل مشهور وقديس عظيم فالناس ابتدت تجيله من كل حتة عشان تتعلم عليه فاتضايق طبعا لان هو آم، ال- يعني القديسين ما يحبوش الزحمه عاوزين يصلوا ويقعدوا فقرر انه يسيب الدير في الوقت ده كانت مصر مليانه اديره من فوق لتحت فالناس تسمع اسمه بس مش كل الناس شافته ففضل يغوط في الصحراء وفي الصعيد عشان يروح دير محدش يعرف وهو راجل كبير في السن وكانوا زمان كلهم بقى دقنهم طويله عادي رهبان ومش رهبان وكلهم لابسين جلاليب فكله شبه بعض فراح كأنه راجل عجوز كده وخبط على دير قال لهم عاوز اترهبن قالوا له نعم واحنا هنقبل فوق السبعين ازاي يعني تترهبن دلوقتي انت بعد ما عشت حياتك بالطول والعرض جاي تترهبن هم ما يعرفوش ان ده قديس قال لهم ادوني فرصة بس عاوز اتوب في اخر حياتي قالوا له لا ما بنقبلش السن ده وقفلوا الدير في وشه بعد يومين فتحوا السور فتحوا الباب لقوا الراجل لسه جنب الباب هو طبعا واخد على الصوم والصلاة والبرية والصحراء فما فيش فرق مفيش مشكلة رئيس الدير خاف قال لا يموت واشيل ذنبه وهمه صعب عليه فقال الرهبان يا ولاد دخلوه وادوا له اي قلايه وخلاص مش لازم يترسم حتى او يدخل بس يقضي عمره وخلاص دخلوه دي القلايه وسابوه هو راجل عجوز في الدير زي عامل كده وخلاص وهو مش عارفين ان ده قديس كان دخل عليهم الصوم الكبير كانوا ياكلوا طقة في الغروب طقة صغيرة كده ده نظام الرهبان زمان يقعد باليومين ثلاثة ما يطلعش طب ما بي- بياكل ازاي ما بياكلش فبعض الرهبان اتوسوسوا بقى وقالوا لرئيس الدير الراجل ده عليه روح شكله فكروها كده ايه الراجل الغامض ده اللي ما بيطلعش ياكل بالايام لا يكون حاجة كده مش طبيعية فرئيس الدير قال لهم هروح أشوف وراح له كده وقرب من الحتة اللي كان فيها أول ما قرب لقى القلاية بتاعته منورة فبص من الباب لقى القلاية كلها نور وإيديه مطلعة نار للسما وهو بيصلي واقف بيصلي زي الملاك وبالساعات فقام قفل الباب وراه ودخل وقال له بص بقى يا عم أنا عاوز أعرف حكايتك أنت ليك حكاية قال له ولا حكاية ولا حاجة أنا راجل خاطئ قال له هتقول يعني هتقول أنا رئيس الدير فضل يقرره قال له هقول لك أنا مكاريس السكندري طبعا أول ما قال له كده رئيس الدير عمل له مطانية لأنه كانوا يسمعوا عنه بس تاني يوم ما لقاهوش في الدير ليه راح دير تاني عشان يعيد الحكاية من الأول ويقول لهم عاوز اترهبن ليه الفرح قوة التكريس هو فرحان بربنا وفرحان بالصلاة ولا عاوز دوشة ولا عاوز ناس ولا عاوز حكاوي ولا عاوز مجد ولا عاوز يعمر هو فرحان بربنا عاوز يقضيها كلها صلاة وصوم وتأمل وعشرة وتسبحة فعاوز يفضل مشغول بربنا على طول الفرح قوة التكريس في تعبير كده قالوا ربنا يسوع له المجد في متى 13 متى 13 ده أمثال الملكوت من ضمن أمثال الملكوت اللي حكاها ربنا يسوع قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجداه إنسان فأخفاه ومن فرحه شوفوا التعبير ده من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل فكروا في المثل ده لأنه في معنى جميل بيقول راجل لقى كنز وبعدين خباه كويس عشان ما حدش يلاقي غيره يعمل ايه طب ما انت معاك الكنز ومخبيه قال لا من فرحته بالكنز اللي لقاه ده باع كل حاجة في الدنيا عنده واشترى الحقل كله عشان يفضل ايه مطمن ان الحاجة حاجته وانها عمرها ما هتروح منه انا بس عجباني كلمة من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى هو ده التكريس التكريس ان الواحد يبقى فرحان قوي بربنا ويبيع كل حاجة ما اقصدهاش بالمعنى الحرفي بس من من قلبه يعني ايه مفيش حاجة بقى لها قيمة عنده لا اللبس ولا المركز ولا الناس ولا الدنيا واشترى الملكوت بس طبعا دي امثال الملكوت يعني الكنز ده الملكوت والحقل ده بقى الحياة مع ربنا كلها كم واحد من فرحه باع واشترى قد ايه فرحان بربنا لدرجة تبيع وتشتري خسرت ايه وانت بتبيع وتشتري ايه اللي خسرته بعد لما يبص في التاريخ ويلاقي مثلا اولاد ملك يبيعوا الدنيا ويروحوا الصحراء كبيرة قوي ده النهاردة لما يكون واحد مثلا داخل هياخد أستاذ في الجامعة وياخدوه قسيس مثلا أعرف واحد كان كده كان أستاذ جامعة وبقى قسيس بقت كل الدنيا بتقول له أنت اتجننت هتطلع حتة قسيس إيه يعني تسيب إنما هو كان فرحان قوي وكان يقول لهم أنا ما استاهلش ده أنا فرحان قوي إن ربنا قبلني أبقى كده التفكير ده صح مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق الفرح كمان قوة التغيير يعني إيه التغيير أصعب حاجة في حياة الإنسان التغيير مش حاجة سهلة وتلاحظوا أن الناس كلها بتغير الشكل من بره تغير شعرها تغير لون عينيها دلوقتي تغير اللبس تغير العربية تغير تغير الناس تغير المكان اللي بيقعدوا فيه تغير الأوضة النوم بأوضة تانية لأن الناس عندها رغبة في التغيير إنما كل ده تغيير خارجي ملوش قيمة الحقيقة هو اللي مش قادر يغيره يغير دماغه أفكاره يغير قلبه مشاعره مش عارف يغير وطول ما الإنسان مش عارف يتغير من جواه على فكرة مش سعيد مش لاقي نفسه لأن التغيير أمتع حاجة في الحياة إن الواحد يغير داخله توجهاته طموحاته أولوياته شخصيته ايه اللي يعمل قوة التغيير التغيير ده محتاج ارادة وقوة ضخمة عشان تغير حاجة جواك مزروعة فيك من طفولتك طباع عادات افكار الفرح لما الواحد يكون فرحان جدا تلاقي عنده قوة للتغيير بانت قوي في قصة زكا زكا ده بيحب الفلوس زي عينيه وحياته كلها في الفلوس راجل عشار عشار يعني بخيل يعني طماع يعني غني يعني مكروه من كل الدنيا يعني يعني أي حاجة إلا ما تجيش جنب الفلوس ده مش عشار ده رئيس عشارين يعني رقم قياسي بقى مستوى فطبعا مثل هذا الرجل حياته كلها الفلوس وأصعب حاجة تغيرها في قلبه إنه ما يفكرش في الفلوس لأنه عايش حياته كلها بيجمع فلوس فالبخل كله فيه سمع إن في شخصية محبوبة أوي اسمها يسوع الناصري وهيعدي جنب بلده ويعني ألحت عليه فكرة لازم أشوفه من هذا الشخص اللي بيحب أشكالي ما هو كانوا معروفين العشارين دول أسوأ فئة في المجتمع فكانت شتيمة المسيح محب العشارين يعني الشتيمة اللي بتتقال في ربنا يسوع أن الراجل ده بتاع الحرامية محب العشارين والخطاة فهو طبعا زعيم عشارين فبالنسبة له عاوز يتعرف بيه الراجل بتاعنا اللي بيتشتم بسببنا لقى الموكب جاي من بعيد ألفات وهو قصير مش هيطول يشوف إنما عاوز يشوف بأي طريقة فطلع على الشجر سبق زي العيال كده عشان الموكب يجي من تحتيه لما جه الموكب خلاص هو شايف المسيح من فوق دماغه كده إنما فوجئ المسيح وقف الدنيا كلها وقفت المسيح بص فوق الدنيا كلها بصت فوق فضيحة كل الناس شافت زكة متشعبط فوق الشجر إنما لغاية كده طبعا عرق وقلبه دق وبقت حالته حال لكن سمع بقى أحلى كلمة في الدنيا يا زكة أنت بتعرفني منين مش معنى أنا بتناديني وسط الناس دي كلها ومش بس يا زكة انزل بسرعة أنا النهاردة هقضي اليوم عندك تقضي اليوم احنا عارفين انك رايح اورشليم والالافات في القرى مستنيينك في السكه دي كانت ليله عيد حد الزعف ليله الشعانين فكل الناس كانت مبلغه ان يسوع الناصري داخل ملك اورشليم فكل الترتيبات القرى بالخط ده كله من اريحه لغايه اورشليم طالعه طوابير بالزعف عشان تستقبله قال لا ناجل ناجل ازاي يا رب ناجل هدخل بيت زكه كام ساعه كده يطلع مين زكه ده اللي هيعطل لنا الزف والكام ألف دول هيروحوا فين أنا مش مهم ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك طبعا كل الناس همهمت إيه التصرفات الغريبة دي إيه اللي بيحصل ده وبعدين بقى اليهود رجعوا بقى بنعرتهم القديمة أديكوا شفتم اللي قاعدين تقولوا لنا ملك ومش ملك دخل ليبيت عند رجل خاطئ خاطئ دي شتيمة أوحش من عشار رجل خاطئ دي يعني وحش وحش فادي الراجل اللي احنا ماشيين وراه طبعا زكا سامع شتيمة المسيح بودانه الفرح مش سايعه بقى هو كل اللي كان يشتهيه انه يشوف يسوع من بعيد انما يعرف اسمه ينادي باسمه يدخل بيته ويكرمه ويديله برستيجه ويحبه والمسيح دخل قعد ياكل ويضحك معاه مفيش ولا وعظة مفيش ولا كلام انما زكا وقف بقى وقال له شوف بقى ها انا نصف اموالي اعطي للفقراء ما تقولش انت حاجة انا اللي هقول انا عندي قوة للتغيير ولا ال... ولا القنبلة الذرية انا مستعد اغير اي حاجة عشانك انا عارف ان انت بتحب الفقراء وعايش فقير زيهم انا هدي كل فلوسي للفقراء وكل اللي سرقتهم هعوضهم بدل المرة اربع مرات كده بقى على الحديدة تمام نص فلوسه راحت للفقراء والنص التاني هيرجع سد مديونيات طب انت ايه يعني اتجننت لا انا فرحان الفرح قوة التغيير لما الواحد يبقى فرحان بربنا قوي ياخد قرارات قوية ويتغير تغييرات جذرية تحول في حياته زكى ده بقى أسقف بعد كده بقى قديس بقى قديس زكى ده اللي كانت الناس ما تطيقوش اللي كل الخطايا فيه بقى حاجة كبيرة قوي إنما بدأت بفرحة حقيقية تغير فرح الرب قوتكم الفرح قوة الكرازة مش بس قوة تغيير وقوة تكريس إنما الفرح كمان يخلي الكرازة تمشي بسرعة جدا تبان في القصة المشهورة بتاعت بولس وسيلة يقول نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزالة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن قبل ما نكمل أظن عارفين بولس وسيلة في السجن اليوم اللي قبلها يعني النهار بتاع اليوم ده كانوا اتجلدوا واتضربوا واتهانوا واترموا في سجن ملهمش صاحب وسجن روماني وبعدين آم، يعني متوصي عليهم كمان السجن الداخلي طبعا في الوضع ده يعني أنا بخدم في السجون ساعات الجو صعب وكئيب وبالذات أول يوم بتبقى الإنسان بينهار نفسيا عادته لكن كونه ده أول يوم ليهم في السجن مش عارفين هيطلعوا ولا لأ والجو كله بقى طبعا بولس ده إنسان محترم في الأصل لكن اللي في السجن دول كلهم مش محترمين أغلبهم فالموقف صعب نفسيا صعب جدا ومش عارف هيطلع ولا مش هيطلع هيموتوه ولا مش هيموتوه مش عارف حاجة إنما هو فرحان بربنا وفرحان قوي إنه بيتبهدل عشان خاطر ربنا هي دي الفكرة اللي شغلاه ومن فرحه قام في نص الليل يسبح مستخسر ينام هو يسبح يعني فرحان وبيسبح بانفعال هو وسيلة فكل المساجين بتسمع إيه الناس دي اللي بتغني جوه السجن وفي نص الليل بتغني ولا كأنهم في قصر مش في سجن فطبعا السما كمان حبت تفرحه أكتر وأكتر ففكت قيود الناس كلها بالزلزال ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا السجان افتكر أن السجن اتفك يبقى الناس هربت يبقى هو لازم كده كده هيموت بدل ما يقطعوه حتت ينتحر وخلاص قام بولس ده قال له لا ما تهربش احنا نهرب ليه ده السجن جميل ليه نهرب جميل ايه يا عم قال ده المساجين كلهم ما هربوش كمان تعالى بس اطمنك دخل طلب شمعة كده ولا قنديل ودخل لقى بولس واقف والمساجين قاعدين حواليه بيتعلموا بيوعظ جوه السجن ايه القوة دي مين يقدر يوعظ في مساجين مين يقدر يغير قلب حجر مين يقدر يغير السجن يخليه كنيسة يخليه سما مين يحول جو كئيب مظلم كله خطية لجو مبهج مفرح كله تسبيح فرح الرب هو فرحان جدا أشاع الفرح فيهم كلهم بقوا مشدودين كده زي ال- الحشرات اللي بتيجي على النور مش قادرين يطلعوا مثل النحل حول الشهد يعني بيجروا عليه مش قادرين يبعدوا عنه يعني السجن مفتوح مش قادرين يهربوا ايه اللي شدتكم للراجل ده قالوا اصل في فرحة مش طبيعية مبسوط وسعيد سعادة مش ما شفناهاش في الدنيا بيغني في السجن هو وصاحبه وعمال يقول يسوع المسيح عاوزين نعرف ايه حكايته بقى يسوع المسيح سر الفرح ده فالفرح قوة الكرازة أكتر حاجة تأثر في الناس وتجيب الناس لربنا لما يشوفوا في عينيك فرحك بربنا الناس كلها مش فرحانة الناس كلها عندها قلق وخوف الناس كلها تميل للكآبة والحزن بي- الناس كلها بتدور على الفرح في عينيك يبان لو فرحان بربنا هتبقى كارز من غير وعظ لو فرحان بربنا الناس كلها هتيجي وهتسألك عن سبب الرجاء اللي فيك اشمعنى انت فرحان والدنيا ما فيهاش سبب يفرح فيك ايه زيادة ايه مسيحك ده اللي مخليك مبسوط وسعيد في زمن ما فيهوش سعادة ولا انبساط ولا ولا اي حاجة الفرح كمان مرتبط بقوة القيامة قوة القيامة أكتر خبر مفرح في المسيحية المسيح قام حقا قام تلاحظوا بقى لما يسوع له المجد كلمنا عن قيامته كان في يوحنا إنجيل يوحنا يقول لهم بصوا انتوا هتحزنوا حزن صعب انتوا هتحزنوا والعالم كله هيفرح لكن اطمنوا حزنكم يتحول إلى فرح قدامهم المثل المشهور بتاع إيه المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الابن تنسى الحزن ليه؟ لأنه قد ولد إنسان أنتم أيضا سأراكم أيضا ده وعد القيامة بقى فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم ففرحة القيامة كانت قوة للتلاميذ شوفوا بطرس الغلبان اللي أنكر ليلة صليب ربنا يسوع بقوة القيامة وقف قدام 3000 واحد بما فيهم رؤساء كهنة ورؤساء جيش وشخصيات جبارة يوعظ ويعلن جهرا المسيح هو الله والمسيح صلب وقام اللي قبلها بأقل من خمسين يوم قدام خدامة قال معرفوش ما شفتوش ما سمعش عنه ولما داست شوية في الكلام قعد يشتم ويحلف ويلعن انه ما يعرفوش ايه اللي حصل قوة القيامة الفرح وقوة القيامة حاجة مرتبطين ببعض اللي شايف القيامة واضحة اللي عارف ان الموت ده شهوة تنقله لحياة أفضل اللي اطمن تماما ان الموت اتهزم مية في المية وليس موت لعبيدك انيمور خلاص ما عادش في حاجة اسمها موت عندنا واللي هينام لازم هيصحى هذه القوة أو الفكرة القيامة دي تديله قوة وتديله فرح يغلب بيه أي حاجة عشان كده بولس الرسول وهو في السجن في بيبعت لفيليبي قال الآية المشهورة بتاعته قال أنا لسه يا جماعة معرفتش المسيح تصوروا بعد العمر ده قال لس لا لست أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا أنا لسه أنا كل شغلي ومشغوليتي أريد أن أعرفه وقوة قيامته أنا لسه بقرب بس بتعرف بيه بعد كل السنين دي ده هو في جواه قوة مش عادية لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات دي رسالة الفرح كان فرحان قوي هو بيقول أنا كل يوم بقرب من قوة القيامة قوة القيامة دي اللي هتغير شكل الدنيا اللي هتجيب الناس كلها لربنا اللي تخلينا داخلين على الموت المرعب بتاع الناس ولا كأننا داخلين على حفلة ما حصلتش دي قوة القيام الفرح قوة قوة الشهادة فرح الرب هو قوتكم يعني ايه الشهادة الشهادة بتاعتنا احنا الشهادة كلمة بتاعتنا على فكرة في الأصل في إنجيل يوحنا دي كلمة إنجيلية كتابية ويقول اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة الأب والابن والروح القدس والثلاثة واحد واللي بيشهدوا على الأرض الماء والدم والروح والثلاثة في الواحد وبيقول الأب بيشهد والروح القدس بيشهد للمسيح ويوحنا المعمدان شهد وموسى النبي شهد والأنبياء شهدوا وكلكم لازم تقوموا بالشهادة كل ده تعليم كتابي إنما تفرق قوي بين واحد بيشهد للمسيح وواحد مش عارف يشهد لربنا قوة الشهادة في الفرح تبان في قصة لذيذة بتاعة المولود أعمى من أجمل قصص الكتاب الراجل ده مولود أعمى وطبعا عايش زي الشحاتين وبقى سن 40 سنة لأنه بقى كامل السن يعني مش صغير وبعدين عارفين القصة ابتدت أن ربنا يسوع كان ماشي مع تلاميذه وجم جنبه فالتلاميذ سألوه السؤال اللي مين بقى اللي عمل العمل عشان يتولد كده هو اللي وحش ولا أبوه ولا أمه قال لا, لا هو وحش ولا أبوه أم ده ربنا عاوز يتمجد فيه وبعدين جاب الطين وحط على عينيه وقال له روح اغتسل في بركة سلوان فراح اغتسل رجع مفتح تصوروا معايا بقى سعادة واحد ما شافش الدنيا قبل كده وبعد السن ده انما خلي بالكم انه ما شافش المسيح بعينيه لانه عقبال ما راح للبركة ورجع كان المسيح مشي لكن عنده فرح لا يعبر عنه فجابوه طبعا البلد اتقلبت ليه لان ده شخص معروف كان مكانه معروف زي تمثال رمسيس يعني الشحاتين اللي هم المحترفين دول بيبقوا مشهورين جدا فيسألوه انت يقول انا طبعا اوعى حد يتشكك انا هو انا طب يا عم ببلاش وتعديها وخلاص وتعيش محترم وتنسى السنين اللي فاتت لا وفرحان جدا يقول ايوه انا هو اللي كنت فجابوا ابوه وامه قالوا ده ولابنكم ايوه ابننا طب فتح ازاي قالوا ما نعرفش مالناش دعوه بس اليهود قالوا اللي هيشهد للمسيح هنطرده من المجمع حتى ابوه وامه اللي المفروض فرحوا له انما عند الشهاده للمسيح كشوا وخدوا وتراجعوا جابوه تاني وقالوا له بص بقى دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله استهدى بالله يعني اعقل كده وفكر في اللي هتقوله عشان إيه كلامك دلوقتي هيتسجل وفيها رقاب نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ قلت لكم كلمة خاطئ دي كلمة وحشة بيتكلموا عن مين عن المسيح قالوا له أنت قعدت تقول الإنسان ده المسيح ده فتح عينيه فبنقول لك بص إحنا رأينا رجال دين بنفهم مش زيك هذا الإنسان خاطئ هو بقى مسكتش من الفرح طب اسكت وخلاص دول ناس كبار قول حاضر وخلاص فأجاب ذاك وقال الخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر أنا معرفش غير دي مش هتجيبها البر شكلك لا طبعا هجيبها البر ازاي فرحان جدا فبيشهد للمسيح مهما كلفه يكلفه ايه اكتر من اللي كان فيه هم يقولوا له ده خاطئ يقول لهم ما اعرفهاش انا دي انا اعرف حاجه تاني انا اعرف ان الراجل ده فتحني كان كنت اعمى والان ابصر ومش ه... مش ه... مش هنكر اللي حصل فلقوه طبعا قالوا له ايه طب قول لنا تاني هو عمل ايه فهو بقى بشقاوه بقى قال لهم انتوا عاوزين تسمعوا تاني لازم عاوزين تبقوا تلاميذه فشتموه شتموه ما نعرفش قالوا ايه بس شتموه الكتاب قال كده وقالوا له انت تلميذ ذاك احنا تلاميذ موسى موسى ده كلمه ربنا انما ده مين كلمه قال لهم غريبه قوي واحنا عمرنا كنا سمعنا عن حد بيفتح عينين اعمى طبعا لازم ربنا يكون كلمه وراضي عنه ونبي واعظم من نبي كمان قالوا له انت كمان هتعلمنا طب اطلع بره وطردوه من المجمع ان هو ما تهزش وكان فرحان برضه ومستعد يقول لكل الناس انا كنت اعمى والان ابصر وهذا هو الذي شفاني قوة الشهادة عشان كده اول ما طردوه تلقى المسيح جاله المسيح وهو ما شافهوش بس شاف في عينيه بقى الحب وسأله بصوته اللي سمعه من شوية اللي قال له اذهب اغتسل لقى نفس الصوت بيقول له أتؤمن بابن الله فطبعا برق وعينيه لمعت الصوت هو قال له أين هو يا سيد قال له الذي يكلمك هو فسجد له سجد له ليه لأنه متأكد إن ده ربنا لما العالم كله يقول المسيح مش ربنا هذا الشاهد سيظل للأبد يقول هو هو هو اللي كلم موسى كلمني هو اللي كلم إبراهيم كلمني هو اللي هو اللي خلق الدنيا خلق لي عينين قوة الشهادة الفرح قوة الخدمة فرح الرب قوتكم كل ما يكون الواحد فرحان يبقى قوي قلنا قوة التغيير وقوة التكريس وقوة الشهادة وقوة الكرازة وقوة القيامة الفرح كمان يدي قوة في الخدمة برضو أمثلة مشهورة أنتوا عارفينها الست السامرية برضو من نفس العينة إنسانة ضايعة في المجتمع وملهاش أمان وملهاش ضمان ومفيش حد بيحبها ولا يحترمها ولا وبعد حوار مع المسيح له المجد كانت فرحانة جدا فرحة ما دقتهاش المسيح له المجد بيحبها وبيحبها قوي وحست معاه باللي عمره ما حسته عملت حاجات بقى كتير تركت جرتها زي ما بطرس ترك الشبكة والسمكة والصيد وال... تركت الجرة دي معناها حلوة عند القديسين يعني خلاص مية الدنيا دي تغور مش عاوزاها انا هاجي تاني للذل ده تركت جرته وجريت جاري مضت إلى المدينة وقالت للناس دي دخلت تخدم دي التلاميذ ما يقدروش يعملوا كده السامرة يخافوا يدخلوها لأن اليهود والسامرين مش أصحاب فاليهود التلاميذ ما يقدروش يدخلوا السامرة أما إنما دي دخلت السامرة والسامرة أخلاقهم مش قوي مش سهلين فكانوا لما يشتموا واحد يقولوا له ده أنت سامري شتموا المسيح وقالوا له كده إنما دي دخلت بمنتهى القوة وتقول لهم تعالوا تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت هو اللي قال لي اعترافاتي هو اللي قال لي كل حاجة وقالت لهم لعل هذا هو المسيح تعالوا شوفوا أنا لقيته الغريب أن هذه الست سيئة السمعة أقوى خادمة جابت بلد في يوم دي ما حصلتش في التاريخ تاني البلد كلها طلعت طابور ورا الست دي من قوة فرحتها عشان يشوفوا ايه الحكاية ولقوا المسيح مستني على باب البلد لأنه كان ممنوع من الدخول فقعدوا حواليه يسمعوه وبعد يومين قالوا لها على فكرة مش بسببك خلاص دلوقتي قد رأينا ونشهد أن هذا هو يسوع مخلص العالم هذا هو الآتي مخلص للعالم إنما اللي جابهم مين السامرية ومعروف إن السامرية بقت قديسة برضه آخر حاجة خالص الفرح قوة النصرة قوة الغلبة كل ما كل واحد فرحان بربنا يقدر يتغير يقدر يتكرس يقدر يخدم يقدر يشهد يقدر يعمل حاجات كتير قوي ما بيقدرش يعملها الشخص غير الفرحان من الحاجات الصعبة قوي ان الواحد ينتصر ينتصر على خطيته على ضعفه على المشاكل على التجارب لما تكون فرحان بربنا يبقى عندك قوة تنصرك على أي حاجة مهما كانت الضغوط اللي حواليك قصة أسوار أريحة يقولوا كانت أريحة مغلقة مقفلة وإيه بقى محكمة كانت أشهر بلد معروفة بأسوارها العالية اللي محدش هيعرف يدخل وساعتها ما كانش فيه دبابات بقى ولا مدرعات فبدل في سور عالي يبقى ما فيش دخول يبقى ما فيش فايدة فكانت العملية معقدة ولازم يعدوا على أريحة عشان يدخلوا يورثوا كنعان ده وقت يشوع الكلام ده فأريحة دي في مدخل كنعان فمش هت مش هنق مش هتمشي الحكاية غير إن أريحة دي تقع وهتقع إزاي؟ لا لو اليهود كلهم قعدوا يزقوا مفيش فايدة. آه ربنا قال يشوع بص أنا دفعت ليدك أريحة قال له يا رب معيش عساكر تنفع قال له معلش أنا هتصرف هتعملوا إيه؟ عملوا بقى أجمل حرب في التاريخ قال لهم إيه رأيكم أنتوا بتحبوا الهوسة والزيطة يلا نهيص نهيص بيه يا رب احنا في حرب قال لا معلش طلعوا التابوت والكهنة ووراهم العساكر ووراهم العيال الصغيرة ووراهم كل الناس كل دول هيدخلوا حرب قال لا مفيش حرب احنا طالعين فسحة هيعملوا ايه هيلف هيلف يعني ايه هيلفوا بس حوالين السور كل يوم فسحة الصبح يصحوا بدري ويزمروا في الأبواق والكهنة تغني وتسبح وكل الشعب يسبح وراها تاخدوا اللفة كام ساعة كده تلات أربع ساعات ويرجع كل واحد خيمته ينام بس خلاص مش مطلوب أكتر من كده وتاني يوم تعملوا الشغلانة دي وتالت يوم الشغلانة دي طبعا كون في تسبيح معناه الناس مبسوطة فبقت العيال فاكراها فسحة الفسحة بتاعت كل يوم نصحى والناس تزمر ونقعد نغني ونلف نلف يوم واثنين وثالث قال بقى السابع معلش ايه زودوا اللفة بقى خلوها ايه سبع لفات في سبع يوم يعني الزيطة أعلى ما يمكن والهوسة أجمل ما يمكن طبعا ده شغل ناس مجانين بالنسبة لبتوع أريحة ده كلام مش طبيعي ايه اللي بيحصل ده قال معلش ان انا عاوزكم تبقوا مبسوطين لما تبقوا فرحانين ومهيصين انا قلت لكم كلمة مهيصين دي قبت هوس تسبح أنا علي الباقي القوة تشتغل على سابع يوم وسابع مرة في سابع يوم لقوا الأسوار بتقع لوحدها ده معناته إيه؟ فرح الرب قوتكم خليك فرحان بربنا وسبح ربنا هتلاقي أسوار أريحة تقع لوحدها أسوار أريحة دي مشاكل دي خطايا دي ناس صعبة في حياتك دي حاجات ما تتفكش أبدا لا مفيش حاجة ما تتفكش بس عاوزة واحد فرحان بربنا شغلته يهيص شغلته كده يهيص وينبسط بربنا والباقي كله على ربنا لقوا الأسوار كلها وقعت ودخل كل واحد وملكوا أريحة بدون حرب اللي كانت مدينة منيعة حصينة ملهاش حل لأن فرح الرب هو قوتكم الفرح قوة النصرة احنا مشكلتنا ان احنا قدام اي تجربة وقدام اي مشكلة او خطية بنقع ونركن ونعيط وننسى الفرح وننسى التسبيح إنما اللي هيكمل صلاة وهيكمل تسبيح ويكمل فرح هيلاقي كل حاجة بتتحل لوحدها وكل أسوار الدنيا بتقع لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين